بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين يوحنا عشرين وصلنا لغاية آية ثمانية فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن اتكلمنا في المرة اللي فاتت عشان نوصل موضوعنا ما بين الإيمان والمحبة وشفنا إن المحبة بتسبق الإيمان وفي نفس الوقت بتتبع الإيمان كان بطرس رمز للإيمان وكان يوحنا رمز للمحبة وعايز اقول حاجة الايمان الايمان بدون محبة الايمان بدون محبة هو ايمان شياطين اقول تاني الايمان بدون محبة هو ايمان شياطين الشياطين يؤمنون ويقشعرون عشان كده هنلاحظ بعد كده بطرس لما هنوصل له لما ربنا يسأله أتحبني أكثر من هؤلاء كان المفروض تعرف إن اللي بيجري لأن الحب الحب بيدي دفعة لأن اللي بيحب يتخطى كل العقبات واللي يحب يركب الصعب واللي يحب يمارس حاجات لولا حبه ما كانش يقدر يمارسها ابدا وممكن اللي يحب من اجل محبته يحط كرامته في الارض ويحط كرامته في التراب ده اللي يحب دي المحبة والمحبة تجسدت في الرب يسوع انه عشان احب بذل هكذا احب حتى ايه بذل دي الحاجة الأساسية بطرس الرسول حب يسوع ما نقدرش نقول إنه ما حبوش بس محبته ليسوع كانت محبة سطحية محبة يوحنا كانت محبة عميقة ومما يدل على ان الاثنين لما خرجوا يقول لك فسبق التلميذ الاخر بطرس ايه اللي خلاه سبق لان مش قادر ينتظر مش قادر ينتظر جري السباق بتاعه خلاه جلد لكن عند القبر وقف يوحنا ما دخلش رغم انه وصل الاول وما دخلش ليه لان بطرس اكبر سنا والمحبة تقدر اللي قدامها لان المحبة ما بتفكرش في نفسها كان واحد غير يوحنا يدخل ويقول لك انا اول واحد شفت لكن وقف بره وادى الفرصة لغاية ما ايه ما يدخل بطرس بعد ما دخل بطرس دخل مين دخل يوحنا عشان كده هنا يقول لك ايه فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء الى القبر وراى فامن راى فامن يبقى اذا المحبه بالاختصار سباقه للايمان وتابعه ودافعه للايمان وكان الايمان بين شطرين من ايه من المحبه لكن نلاحظ من اول ايه تسعه يقول ايه لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب ايه كلمة لم يكونوا يعرفون الكتاب كلمة الكتاب يعني الكلام اللي قاله يسوع عارفين الانجيل ده اللي اتكتب الكتاب المقدس مين اللي كتبه متى مرقس لوقا يوحنا مين اللي قاله يسوع بس بعد ما قاله هو كان بيقول لهم من هنا وهم ينسوا من هنا يقول لهم من هنا وينسوا من هنا يعني الكتاب يعني كل اللي موجود من انجيل متى من انجيل متى حتى اللي في الرسائل كله ده قاله لهم يسوع كله ده قاله لهم يسوع والتلاميذ ما افتكروش ولا ايه ولا كلمة بس اداهم حاجة تسند قال لهم ما تخافوش الروح المعزي لما يحل عليكم يذكركم بكل ما قلت لكم كل كلمة قلتها لكم يذكركم بيها الموضوع يا احبائي مش تقولوا ده يسوع قال الموضوع مش سهل مش سهل للدرجه دي لو انا وانتوا كنا مكانهم برضه هنعمل كده واحد تبقى شفته بعينيك مات وشفته بعينيك اتبهدل وشفته بعينيك اتضرب وشفته بعينيك ما قالش ولا كلمه معقول معقول ابن الله اللي يتبهدل ولا يبعث ربنا حتى ملاك يدافع عنه ولا يبعث حد ويبهدلوا فيه والسنه ساكته ويموت ويدفن كل ده ايوه كل ده وبعدين جايين لهم الصبحيه يقولوا لهم هي مريم لما راحت قالت لهم ايه؟ قال لهم سرقوه وهم جايين يشوفوا طب اللي هيسرق واحد يسرقه بكفنه ولا يفك الكفن من عليه؟ طب وهيفك الكفن ليه؟ يعني هالكفن هيسوى ايه؟ وبعدين الكفن ملفوف بطريقته زي ما هو الكفن ملفوف بالطريقه بتاعته زي ما هو ما عدا المنديل اللي على الراس مرمي في جنب وشرحناه لكن لما ما عرفوش شوفوا بقى يختم البراجراف ده فمضت الميزان ايضا الى موضعهما رجعوا ايه اللي حصل بينهم معرفش لكن كل بيتوقعوا يوحنا يقول له ايه رايك يا بطرس يقول له صدقني انا ما عارف ايه ده اللي بيحصل يكون اليهود عايزين يعملوا فينا مقلب فراحوا لفوا اجسام كده بالطريقه دي وحطوها عشان احنا نقول للناس انه قام وبعد كده يروحوا مطلعين الجثه نبقى احنا كدابين ولا ايه بس الموضوع ايه انا مش فاهم وهو ما قالناش نعمل ايه ولا نتصرف ازاي بقول لك ايه قال له قال له احنا نقفل على نفسنا بابنا وننتظر يمكن اليهود لما ما يلاقوش حد ظهر مننا يروحوا مطلعين الجثة اليهود يطلعوا الجثة لان اصل برضه كل واحد مخه يجيد ويودي مش ممكن يكون نكتة عاملينها فينا اليهود صح ولا لا يعني عشان يمسحوا الذكرى دي من اساسها احنا هنروح نشوف ويسيبوا لنا الباب مفتوح ومفيش طب ده كان في حرس الحرس راح فين مشي راح فين مشي طب ما ممكن اليهود يكونوا طردوا الحرس ودحرجوا القبر وخدوا الجثه شالوها وجابوا كفن زي كفن ايه البتاع ولفوه وحطوه زي كده عشان احنا نقف وننادي للناس ونقول يا ناس المسيح قام من الاموات وتتجمع الناس وهم يروحوا جايبين ايه؟ ادي جثه يسوع عشان تعرفوا ان الناس دول كذابين ساعتها هيعملوا فينا ايه؟ هيرجمونا وهيقتلونا مواضيع كتيرة ممكن تلف في المخ عشان كده لأنهم لم يكونوا يعرفون الكتب يعني ما كانوش متأكدين يعني ما كانوش متأكدين إيه العجيبة إن هم نسيوا كل اللي قاله يسوع اليهود إيه؟ ما نسيوش اليهود نفسهم ما نسيوش رغم ان اليهود ما سمعوش يسوع مباشرة اليهود جات لهم ايه رؤساء الكهنة جات لهم جواسيس ما هم كانوا بيمشوا وراهم ايه ناس ويجوا يعملوا ايه يفتنوا يقولوا ده قال كذا وقال كذا رؤساء الكهنة ما نسيوش وراحوا لبيلاطس وقال سمعنا ان هذا المضل بيقول ان بعد ثلاث ايام هيقوم فقال انت يا رؤساء الكهنة فاكرين والتلاميذ نسيوا اتماسوا اتمسحت سمعنا ان هذا المضل بيقول ان بعد ثلاث ايام هيقوم ارجوه احسن يسرقوا بص احسن يسرقوا تلاميذه الجثه بتاعته ويقولوا قام فتبقى الضلاله الاخيره اشار من الاولى احرس القبر حتى ثلاث ايام بس قالوا حاضر يعني شوفوا اليهود قالوا ايه والتلاميذ نسيوا كل حاجه هتخطى من ايه 11 لغايه هبتدي من آية 19 مش هتخطاها يعني هنسيبها لانها موجودة ومتسجلة وهتنضاف للشرح لان مش عايز اشرح حاجة مرتين ولما كانت عشية ذلك اليوم اليوم اللي هو يوم ايه الحد شوفوا الرب يسوع ما كانش بيظهر غير في يوم ايه الحد ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع يا سلام واحد يسأل ليه قام يوم الحد يوم الحد يعتبر اليوم الأول ويعتبر اليوم الكام الثامن الثامن لأن آخر الأيام السبت والسبت ده اليوم الكام السابع فلو حبينا نضيف يوم ثامن يبقى يوم ايه يوم الحد فيوم الحد هو اليوم الاول وهو اليوم الثامن الاول لانه بالنسبة للمسيح الاول لانه قام من الاموات وصار ايه بكورة الرقدين كلمة بكورة جت من بكري والبكري يعني ايه يعني الاول والثامن ده رمز للقيامة لان دايما القيامة يرمز اليها بالرقم ايه ثمانية الطفل يكتبوا اسمه في الهيكل في اليوم الكام الثامن يعني يعتبر اتولد في اليوم ايه الثامن اللي نجوا من الطوفان كم ناس ثمان انفس نوح ومراته واولاده الثلاثة ونسائهم ثمانية انفس انقذوا ويعتبرت كتبت لهم ايه حياة جديدة وعمر جديد فدايما رقم ثمانية رمز ليه رمز للقيامة ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع كانت الأبواب مغلقة طبعا شرحناها كلمة مغلقة غير مغلقة مغلق يعني بيتقفل منين من بره يتقفل بالمفتاح في مفتاح وتقفل من بره لكن مغلقة يعني ما يتفتحش من بره اللي هو محطوط له ايه سرباس او محطوط له غلق زمان كانوا يسموه غلق والغلق ده يعني عبارة عن عرق خشب يطلع من الحيط يدخل في الحيط ودي بتشوفوها في الاديور اللي يروح فيكم دير الانبا بشوي في البوابة الرئيسية القديمة مش في البوابات الحديد القديمة الخشب ده اللي بتميل وانت داخل زق الباب وشوف ورا الباب ايه تلاقي عرق خشب كبير في الحيط تسحبه يدخل في ايه في الحيط الثانية ليه فاتحة ما دام دخل عرق الخشب يعني استحالة انك انت استحالة انك انت تقدر تفتح الباب من بره اللي يفتح يفتح منين من جوه وهنا دلوقتي يعرف وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين ايه عاملين اجتماع بيدرسوا نعمل ايه لا بسبب الخوف من اليهود يعني حالتهم ايه حالة خوف وحالة رعب وحالة اي خبطة بلا شك هيدوروا على اتباعه زي ما عملوا فيه يعملوا في اتباعه وانا متصور لي اجتماعهم بيقولوا البعض يا جماعة الكلام ده كان فين تفتكروا في اورشليم الكلام ده فين وجات لهم خبر وهم في العليه جالهم خبر من مين ها مريم قالت لهم ايه قالت لهم يسوع ظهر لي وبيقول لكم روحوا الجليل يا نهاري يبقى هيتقبض علينا ما دام بيقول لنا روحوا الجليل يعني معناها احنا هنا في ايه في خطر يا رب استر لغايه الصبح يا رب استر في نص الليل نمشي ولا نمشي في الفجر ولا نمشي والناس نيام نعمل ايه ما هم خايفين من اليهود والرسالة جالس له قال لهم بيقول لهم روحوا للجليل هناك يرونني مع ان كان المفروض يظهر لهم فين في الجليل ما هنش عليه جت المغربية والدنيا ظلمت نمشي ما نمشيش عاملين لنا كمين ما عامليناش كمين المنظر ايه نتصرف اهي الدنيا مقفلة ربنا يستر ما يكونوش عرفوا المكان قاعدين مرعوبين لو قطة خربشت هيموتوا على روحهم قاعدين في خوف وفي رعب عشان كده الابواب مغلقة ومجتمعين بسبب الخوف من اليهود قاعدين يبصوا في الحصان ويبصوا في البيبان وجاء يسوع ووقف في الوسط وقال سلام لكم ايه ده نسلسنا من النار طلعتنا من النوت والضياع ما اجملها كلمه ما اجملها كلمه يعلنها يسوع للنفس المحطمه المغلق عليها جميع الابواب انا عايزك الا لا تقول له يا رب بيبان حياتي اتقفلت من كل ناحية والخوف والرعب ملكني من جوه نفسي زي ما ظهرت للرسل تظهر جوايا وتقول لنا سلام لكم خايفين ليه انا لما قلت لكم روحوا للجليل مش بقول لكم روحوا للجليل ده ما فيش واحد هيقدر يلمس شعرايه منكم الا باذني ما انا قلتها لكم قبل كده بس انتوا ما فهمتوش قال لهم ايه وصاهم وصيه بالحته دي حد يقدر يجيب لي الايه اه نفسي حد يجيب لي ايه ده يبقى شاطر جدا لا لا هقولها انا من القيام ها هنا قوم لا يذوق الموت حتى يأتي ملكوت الله يعني اللي قاعدين هنا محدش هيقدر يموتكم لغاية ما يجي ملكوت الله يعني لغاية يوم حلول الروح القدس انا هضمن لكم حياتكم ولا واحد فيكم هيموت من القيام ها هنا فين في اورشليم هم كم واحد جرأوا القيامة ها اكثر من 500 اخ لكن اللي فضلوا كم واحد 120 نفس الباقيين راحوا فين هربوا خافوا على حياتهم فما حضروش اليوم الحبيب اللي اتولدت فيه الكنيسه ما حضروش مع ال 120 نفس ما افتكروش كلام الرب يسوع من القيام ها هنا قوم لن يذوقوا الموت حتى ياتي ملكوت الله يعني انا بضمن لكم ان ما فيش واحد فيكم ابره هتشكه لغاية يوم الخمسين يعني ملكوت الله اللي هو ميلاد الكنيسة ملكوت السماوات يعني يبدأ لن يذوقوا الموت هم ما فهموش طبعا الآية دي بس فهموا الكلام ده بعدين بعدين فهم خايفين مرعوبين زي ما احنا كتير ما بنخاف وبنترعب لكن ما أجملها كلمة سلام لكم وهذه الكلمة التي أخذتها الكنيسة في سقفها ووضعتها في القداس الإلهي ولو عديت السلام لجميعكم تلاقي في القداس أبونا بيقولها كم مرة من أول رفع الصخور عشية رفع الصخور باكر القداس ثلاثين مرة وكأن ده عدد أيام الشهر بعدد ايام الشهر 30 مرة يقول السلام لجميعكم ودي مش كلمة ابونا ده روح الله بيوصل لكم عن طريق ابونا سلام لكم سلام لكم ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه خلوا بالكم ما وراهمش ظهره ليه لان جلدات الظهر رمز للخيانة اصل كل الم ليه رمز وانا شرحته قبل كده يعني اكليل الشوك خليه اكليل الشوك عشان الفكر النجس خد اكليل الشوك عشان ايه الفكر النجس طيب الايدين عشان ايه عشان الاعمال بتاعتنا غير الامينه اليد رمز للعمل الرجلين ليه عشان السلوك المعوج الجنب ليه علشان القلب الاسود بتاعنا الظهر ليه عشان الخيانه اصل دايما لما واحد يكون خاين واحد يقول لك ايه عمل الحاجه دي من ورا ايه من ورا ظهري هو محدش يوريهم ظهره وراهم ايديه وجنبه وكأنه بيقول لهم انا يكفي النهاردة عايز اوريكم حاجتين عايز اوريكم الايد اللي اتسمرت عشانكم عشان تقدر تقدس اعمالكم والجنب للطعن عشان يقدر يطهر قلوبكم وكأنه بيعلن الخطوتين الخطوتين يديك مد الايدين دي بتقول عنه عروس النشيد يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد حلقة يعني ايه يعني دايرة ليه ده حلقتان بس انتوا عارفين اللي بيبقى بيغرق لما بتمدله ايدك ويمسك ايدك ممكن ايدك تعمل ايه تتزفلط منه في الميه ممكن الايد تتزفلط عشان كده دايما الع- ال- ال- الغرقان بيرموا له ايه اسمه طوق طوق يعني ايه حلقه طوق النجاه لان الحلقه سهل ان ايه يمسك يمشي له من الغرق فبيقول يداه حلقتان مش بيمد ايد واحده اصل لو مدلك لك اليمين هيشدك جنبه من هنا ولو مدلك لك الشمال هيشدك جنبه لكن لو مد الاثنين هياخدك في حضنه وتبقى في حضن يسوع يداه حلقتان ومن ذهب يعني اعماله اعمال رصينه خلاص رصين مرصعتان بالزبرجد ايه هو الزبرجد نوع من الاحجار الكريمه اللي لونها ايه احمر زبرجد احمر ولما تبص تلاقي ايده وفيها اثار الدم اللي هو الزبرجد تقول يا سلام بجراحاته قدر يشفينا ويخلصنا وقدر ايه يلمنا اليه اراهم يديه وجنبه حلوه الايه اللي بعديها ففرح التلاميذ اذ راوا الرب شوف ات- اتقلبت الغمة إلى فرحة جه الفرح اتقلب الحزن إلى تهليل يا سلام أنا متصور لي لو أنت منهم أو أنا منهم كنا هنفرح ولا كنا هنخجل معرفش الفرحة تغط على الخجل بس ايه هما فرحوا ان شافوه لكن في الواقع علشان يقدر يرفع عينيهم فيه تاني ما قدروش ولا واحد وقف فيهم وقفة ايه راجل معاه ما اصل عند الصليب تبان حقيقة كل واحد عشان كده بنقول لك ليه تعالى للصليب عشان تبان حقيقتك وانت بعيد عن الصليب بيتصور لك ان طريقك صح وفكرك صح واللي بتعمله انت كل اللي حواليك غلط وانت الصح وممكن تكون بتضيع نفسك وانت مش عارف انك انت بتضيع نفسك وعارف انك انت صح واللي يكلمك تقول له محدش له حاجة عندي انا حر اتصرف زي ما انا عايز اصل انا فكري غير فكر الناس انا تصرفي غير تصرف الناس حبيبي فرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء تعال له بضعفك هنا تعالى وافرح بيه اقبلوا زي ما بيقول الكتاب فرح التلاميذ ازرقوا الرب فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم يعني كم مرة سلام يعطي فرحة وسلام يعطي ارسالية اصل ما اقدرش ابعتك تخدم وانت لسه ما فرحتش بربنا ياما قدام بيطلعوا يخدموا ولسه ما تلمسوش مع قيامة ربنا فمش هيفرحوا واللي ما فرحوش مش هيقدروا يفرحوا الناس لان فاقد الشيء لا يعطيه والانجيل ده فيه والانجيل ده اسمه بشارة ايه بشارة مفرحة ازاي انا مهموم ومغموم وشايل طاجن ستي وجاي للناس اقول لهم تعالوا انا هقول لكم بشارة حلوة ابقى اقولها لنفسك الاول وبعد كده بقى تعالى ايه قولها لنا عشان كده لابد لابد ان نتذوق اولا لابد ان نسمع سلام الداخلي سلام لكم فرحوا خلاص سلام دخل جوه بص لهم بقى سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا يا سلام حطهم في في مستواه زي ما الاب ارسلني انا هرسلكم يعني العلاقة بينك وبين الاب زي العلاقة بينك وبيننا ايوه ايوه انا حبيتكم اكتر من نفسي والدليل على ذلك ان ضحيت بنفسي عشانكم لو حبيتكم حتى زي نفسي كنت اقول كل واحد يضحى عن نفسه لكن انا حبيتكم اكتر من نفسي قليل انك تحب ربنا اكتر من نفسك القدوس حبك اكتر من نفسه انت يا خاطي يا, غر... يا... يا خربان من الداخل مش قادم تقدم الخراب ده وتحب ربنا اكتر منه هتكسب يجي الشيطان يقول لك هتموت قول والموت هو ايه ربح مكسب ما دام انا قدمت له ذاته وبقى لي الحياه هي المسيح يبقى اصبح بالنسبه لي الموت ايه الموت ربح كما ارسلني الاب ارسلكم ايضا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس يدخل الروح القدس هنا بقى مع ان في انجيل يوحنا قال لا يأتيكم الروح القدس الا لم ايه اصعد يبقى كان الصعود الاول يا احبائي يوم القيامة لان الجسد الممجد ما يعيش في الارض الجسد كلمة جسد ممجد يعني يعيش فين في المجد كلمة جسد ممجد يعيش في المجد. الجسد الترابي يعني هو عشان يعيش في الارض يقول لك ايه ها. اخلى ذاته خد صورة ايه عبد لو ما كانش اخلى ذاته خد صورة عبد كان يقدر يعيش في الارض لا خد صورة عبد عاش في الارض خد صورة مجد يبقى فين يبقى في السماء يبقى في السماء عشان كده قال لمريم روحي قولي لاخوتي اني صاعد وفي النص اليوناني صعد الآن إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ظل الأربعين يوم مقره في السماء لكن بيظهر لهم فين في الأرض لكن آخر يوم في الأربعين كان هو إيه الصعود النهائي اللي مش هينزل منه إلا لما يجي يعمل إيه ياخد الكنيسة عشان كده نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه امسكه عايز اقف شويه عند السلطان دي المفاتيح السلطان السلطان من غفرتم خطاياه غفرت له من امسكتموه عليه امسكه الكلام ده لمين للرسل وخلفائهم طيب لما نيجي نقول انا مثلا عندي بيت البيت الباب رحت عامل له ايه مفتاح عايز اعمل لكل واحد من اولادي مفتاح يبقى اعمل المفتاح على ايه على النسخه الاصلية عشان تبقوا عارفين عن النسخة الاصلية طب لو مفتاح من المفاتيح سنة منه زادت او سنة منه نقصت ما يفتحش عشان كده السلطان اللي مع الكهنة اساسا مستمد منين من الكتاب المقدس يعني مثلا الرسل كتبوا ان الحاجة دي غلط جه ابونا ارميا قال لواحد لا ربنا يحلك بصح مش هيفتح خدت حل من ابونا ولا يفتح ليه لان ابونا جاب مفتاح مش سبكة الاكتشار من نفس المفتاح الاصلي عشان كده المفتاح الاصلي هو ايه الكتاب المقدس من الكتاب المقدس اخذت القوانين لان اصل في بعض يقول لك ايه انا خايف يحرمني يوقفني يعملني هقول اه يخاف من الحرمان اللي هو انت فيه عامل حاجة ضد كلمة الله لكن حصلت مشكلة بينه وبينه زعلنا مع بعض او اختلفنا مع بعض احد الاباء واحد من اولاده راح عمل اكليل عند اب تاني قال له ما تتناولش محروم من المناوله بدل ما كللتش عندي محروم من المناوله جاي مرعوب قلت له حرمانه هو وقلته واحد لان اصل لازم الحرمان يبقى بحسب ايه الكتاب لو في الانجيل قال اللي يعمل اكليل عند حد تاني يحرمه يبقى صح يبقى مظبوط علشان كده لما بيجي يقول لهم من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت ما اعتقدش ان الرسل حاجات يحللوها نيجي احنا دلوقتي نعمل ايه نحرمها او حاجات يحللوها يحرموها احنا نيجي نعمل ايه نحللها لا لازم لان الله هو هو امس واليوم والى الابد عشان كده المزورة الاولى اللي يرجعوا ليها هي كلمة الله وبناء على كلمة الله يؤخذ القرار ويؤخذ السلطان يؤخذ السلطان عشان كده قداسة البابا لما جه وبقى بطرك كان في كذا سبب للطلاق 13 سبب مش عارف ولا 11 سبب قال يا جماعة يعني دي قالوا دي وضعوها وما وضعوهاش والقوانين واتدرست قال لهم بس ما تنطبقش الكتاب المقدس الا ان الكتاب المقدس النص فيه بيقول لا طلاق الا لعلة الزنا اهو دي دي الصورة الاصلية بتاعة المفتاح عايزيني اغير فيها عشان كده هنا الكتاب المقدس لما بيقول للتلاميذ اقبل الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها امسكت يعني معناها انتوا هتحطوا وكلمة من تفيد ايه الكل كلمة من تفيد ايه الكل من غفرتم خطاياه تفيد الكل ومن امسكتموها ومن امسكتم خطاياه امسكت وكانوا التلاميذ بالروح القدس حطوا الحته دي يعني مثلا لما جالهم سيمون الساحر وقدم فلوس وقال لهم ادوني الروح القدس بطرس قال له لتذهب فضتك معك الى الهلاك خلاص حط القانون لما اجتمعوا الرسل وقرروا ان لا نثقل على الشعب ويمتنع عن الدم والمخنوق وما ذبح ايه للوثن وما يقدم في الملحمة كلوه ما يجيش واحد النهارده يقول لي هو اكل الخنزير حرام ولا حلال هو اكل مش عارف إيه حرام ولا حلال ارجع لل- للنسخة الاولى من المفاتيح لو اب استخدم معاك سلطان قيس السلطان عن النسخة الأصلية لو ينطبق الس- عن النسخة الأصلية خاف واجري واعرف ان الباب اتقفل في وشك لان من فم الكهن تطلب ايه الشريعة لكن عمر ما تفكر ان هذا السلطان سايد او سلطان بحسب المزاج او سلطان انا مزاجي رايق تعالى مزاجي مش رايق روح لا لا لان كمان في قانون الكنيسة ده فيه في قانون صعب جدا يقول لك الحرمان الخاطي يعني الغلط يرجع على رأس صاحبه يعني الكاهن لو وقع حرمان على واحد غلط يبقى هو اللي اتحرم امام الله يرجع على رأس صاحبه عشان كده يبقى صعب جدا ان الانسان ياخد ايه قراراته عشان كده ومن امسكتم خطاياه امسكت اما توما توما اي التوأم احد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم خلوا بالكم الكتاب لما يجي يذكر حاجة يعني كلمة توما معروفة توما يعني توأم لكن الكتاب عايز يوضحها يقال له التوأم طب وليه الكتاب بيركز على التوأم بقى دي نفهمها المرة الجاية ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان ويجعلنا نحيا المسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين آمين الليلويا
أبنى مالك للغائب وسيانة آمن أجب لقيم شهاب الكرش بأريس وجرن السبيل ريابون من أول من أفرق أن تصدق نين وقصدهم ونوانين أن كريالة وأن كريالة وأن كريالة إن ويراه ويراه فيما سنيكون يقولكم به كريستوس بن موتي أبور أنت تيريني سمنان أنت كريني كان النوم بنان بول برك الصلوات أمنا العذراء وبرك الصلوات أمير الشهداء وفلوباتير مرقوريوس استجب يا رب عندما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وفزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة
يا رب انا نادم على كل عمر اللي فات راجع لحضن حنانك يحييلي قلب اللي مات والطريقة بتاعتها سهلة جدا جدا جدا اسمع وتقرب بتاعتها نادم يا رب انا نادم على كل عمر اللي فات راجع لحضن حنانك يحييلي قلب اللي مات نادم يا رب انا نادم على كل عمر اللي فات راجع لحسن حنانك يا حيلي قلب اللي ماتني نادم يا رب انا نادم على كل عمر اللي فات راجع لحسن حلالك يحييلي قلب اللي مات نادم لا كويس ثلاثة من عشرة اسمعوا طيب راجع لحضن حنانك بص وقفت راجع لحضن حنانك يحييلي قلب اللي مات راجع لحضن حنانك يحييلي قلب اللي مات نادم يا رب انا نادم على كل عمر اللي فات راجع لحسن حنانك يحييلي قلب اللي مات صعبة بس البيت الأخير ال- الأخت كتبته غلط اللي هو كلمني زي السامرية كلمني زي السامرية بررني زي العشار مش عارف ايه كتبت زي ما خدت العشار كلمني زي السامرية بررني زي العشار وخدني في حضنك بفرحة زي ما خدت الابن الضار احنا هناخد بس عشان تبقوا عارفين اللي بيحصل الابيات زي بعضيها بعد سنين الغربة راجع بعد ما عشت عذاب ومرار دي غربة مليانة مواجع قضيت